اضحي علشان خاطر اسم بلدنا نفسي يا بلدي نفسي تكوني في اجمل صورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي آه، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، يمكن سبحان الله من أول ما بدأنا سلسلة أخلاق التحرير وكل يوم حدث جديد ولازم نقف مع هذا الحدث وسبحان الله احنا الى الان لم ندخل في صلب السلسله آه، طبعا الاحداث سريعه جدا يعني آه، كان المفترض النهارده ان احنا نتكلم مع بعض على ما يتعلق بادب الخلاف آه، بعد اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت وكالعاده اختلفنا فتبدا على طول مرحله الاتهامات ولكن سبحان الله يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى النهارده يكون عندنا في المنصوره حاله وفاه آه، لواحد من اقرب الناس آه، ليا آه، آه، والد فاضل آه، عرفته من حوالي 13 سنة ورأيت فعلا في آه، النموذج الحقيقي للإنسان المسلم الموحد آه، ما شاء الله يعني منصبه في الحياة كان- كان كبير جدا مدير مستشفيات جامعة المنصورة كلها آه، مال في مال منصب وجاه في منصب وجاه ولكن سبحان الله على خلاف كتير من الناس كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ده مش كده كتير من الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيديلها بتطغى كتير من الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيديلها بتتكبر كتير من الناس لما ربنا بيديلها بتنسى ربنا النموذج ده لأ النموذج ده ما شاء الله كان من أكثر الناس تواضعا على ما أتاه الله عز وجل من منصب ومال وجاه أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ده بالفعل نموذج الإنسان المسلم آه، النموذج اللي دايما بيجمع بين الدين والحياة للأسف كتير من شبابنا بنلاقيه بينطلق في الدين فبيهمل الحياة أو بعض شبابنا بيتجه للدنيا وبيهمل الدين إنما ما شاء الله التوافق بين الدين والدنيا كان موجود في هذا الرجل أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة إيه ما شاء الله دكتور كبير ومع ذلك كان في الدين ربنا ربي يحفظه ويبارك فيه آه، هذا الرجل آه، سبحان الله حياته لم تكن حياته لم تكن ابدا له ولكن حياته دايما كانت لفعل الخير الفقراء المساكين الايتام شغله الشاغل العمل اللي كان دايما عايز يقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هذا رجل سبحان الله من أول ما عرفته ولا يكاد أبدا نطلب منه أي طلب للفقراء أو للمساكين أو للأيتام أو للمرضى إلا ما شاء الله يجري جري علشان يحقق أو يرفع ال- الكرب أو الشدة أو الألم عن صاحب المشكلة الدكتور صفوت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة يمكن هفكركم بالاسم ده في كام درس قبل ذلك لما كنا بنتكلم على على ضرورة عمل الصالحات وبخاصة صنائع المعروف كنت قلت لكم ان كان في والد فاضل آه، ابتلي بمرض السرطان وكان الدكاترة بيقولوا خلاص ده احنا في العد التنازلي الكلام ده مثلا من كام سنة سبع ست, ست سبع سنين تقريبا في الحدود دي تقريبا كده على ما اذكر وقلت لكم سبحان الله آه، ربنا سبحانه وتعالى خرجه من الازمه اللي كان فيها بعد ما كان الدكاتره بيقولوا خلاص ده ايامه هيموت من سبع سنين مثلا وقالوا خلاص ده هيبقى خلاص انتهت المساله وكل حاجه هي ايام وسبحان الله يخش ويجري العمليه ويطلع من العمليه بفضل الله سليم معافى ويفضل عايش بينا ومفيش حاجه خالص سبحان الله وفي يوم كنت انا وهو والشيخ محمد حسان في لقاء وبسال الشيخ محمد حوالين مساله على حاله عندنا في الجمعيه بتاعتنا كنت بقول له يا دو- آه، شيخنا في حاله مرضيه عايزه دواء الدواء ده ب 12000 جنيه في الاسبوع الواحد فهل يا ترى انا اديلها ال 12000 جنيه دول ولا انا يعني اوزع ال 12000 جنيه دول على عده اسر عندنا فقيره فلقيت الدكتور صفوت اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه آه، قام مفزوع كده بعد اذنك يا شيخ محمد انا اجاوب فالشيخ محمد قال له جاوب يا دكتور صفوت فقال له آه، آه، انا كنت فين بيقول كده انا كنت فين انا كان الاطباء بيقولوا ايه عليا وانا الان ما زلت بينكم اهو حي وعايش بفضل الله سبحانه وتعالى اديلها وان شاء الله لعل فقلت له ده, ده هي الحاله خلاص ده في الاواخر قال اديلها وربنا ان شاء الله يكرمها ساعتها لن انسى ابدا هذا الموقف ولا هذه الحركه من شيخنا الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسان ضرب على رجله كده وقال له يا دكتور صفوت انت ربنا جبرك ربنا جبرك في كسرك لما أصبت بالمرض ده لأنك كنت بتجبر الأيتام والفقراء والمساكين هو ده الدكتور صفوت اللي أنا عرفته من أكتر من 12 سنة لم أعرف شخصية طيلة حياتي سواء حياتي الدعوية أو حياتي من وأنا طفل صغير مثل هذا الرجل في حب الخير الراجل ده يعني يعني عقله دايما كان بيفكر في الساعة اللي هيقابل بها ربنا سبحانه وتعالى وهيقابل ربنا بأي الأعمال وهو ده الفكر اللي انا عايز انقله لكم النهارده يعني انا يمكن النهارده سبحان الله كنت من اخر الناس اللي سبت القبر بتاعه كنت اول واحد قدام القبر وشه كان جميل الراجل وهو بيكشف كده عن وجهه وشه حلو وشه منور وشه جميل جدا فقلت سبحان الله هي دي قيمه العمل قيمه العمل دايما بتظهر هنا يعني هو بيكشف وانا تعمدت اكون اول واحد انا حاولت الدخول للقبر علشان اكون مع الدفان اللي جوه بس كانت المشكله ان القبر كانت فيه جثه تانية وما ينفعش المكان الا الواحد بس انا بالفعل كنت داخل ولكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني لان انا كنت رايح لهدف واحد انا عايز اشوف وجه الراجل ده داخل القبر لان هو ده سبحان الله حال الانسان لما بيخش والله احبابي انا دخلت مره مع واحد بيدفن في قبره رجل صالح جدا صالح جدا من الصالحين كان هدفه في الحياة العمل الصالح هي دي دايما ده دايما فكره في الحياة ده دايما تخطيطه أنا هموت وهخرج من الدنيا لدنيا تانية هخرج من الدنيا القبر فلازم يكون معايا العمل اللي هقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى أنا كنت واقف على غسله وأنا آخر واحد فعلا شفته وهو بيتغسل وآخر واحد شفته وإحنا بنغطي وشه في ساعة الكفن وعارف بالفعل تقسيمة الوش ساعة ما كنا بنكفنه ولكن سبحان الله واحنا جوه في القبر ربنا قدر ان انا ادخل والله العظيم والله العظيم رايت جوه داخل القبر ابتسامه عريضه حسيت كده ان الراجل ده انتوا عارفين لما اكون انا داخل امتحان صعب جدا ومتيقن ان انا هفشل وبصيت في ورقه الاسئله كده لقيت كل الاسئله انا عارفها فابتسمت ابتسامه عريضه جدا كده هو كان كده حاله هو كان كده حاله وعلى النقيض واحد ما كانش بيفكر بالتفكير ده تفكير العمل انا هقابل ربنا بايه انا هقابل ربنا بايه انا لما هتحط في قبر هيتقفل عليا وايه اللي هيحصل بعد كده سبحان الله برضو كنت اخر واحد واقف على خشبه على خشبه الغسل سبحان الله والله العظيم الراجل ده طبيعه جسمه انه ابيض جدا طبيعه بشرته انه ابيض جدا ولكن سبحان الله من على خشبه الغسل الوش ده كان متفحم كان متفحم ولما دخل القبر انا حسيت مش ممكن ما قدرتش ابص في الوش اصلا خفت وطلعت جري وكان اول حاجه عملتها بسال اولاده يا اولاد الله يبارك فيكم ابوكم ده ماله قالوا لنا ابونا عمره ما دخل المسجد عمره ما صلى المره الوحيده دخل فيها المسجد النهارده لما كان بيتصلى عليه يا جماعه بالله عليكم فوقوا شويه خدوا بالكم من المنطلقات دي اهم اساس عندك في حياتك انت هتقابل ربنا ازاي هتقابل ربنا ازاي هي دي النقطه المهمه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الحديث رواه الحاكم في مستدركه باسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاء ثلاثة أنت ليك ثلاث أصحاب هيفضلوا معاك بس في وقت محدد الكل هيسيبك إلا واحد من الثلاثة الأخلاء ثلاثة فواحد منهم يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فهذا أهله وعشيرته يشيعونه فإذا وضع في القبر تركوه خلاص زي النهاردة كده يعني أنا مش قادر أوصف لكم قد إيه حب الراجل ده كان في قلوبنا كل الناس ما شاء الله خلاص اتحط في القبر أقرب الأقربين له إيه اللي حصل سابه ورجع أقرب الأقربين منه سابه ورجع أنت هتتسف في قبرك صدقني والله لا زوجتك ولا ابنك ولا بنتك ولا أولادك ولا أبوك ولا أمك محدش هيقعد معاك الكل هيسيبك وده أول واحد فإذا أتيت باب الملك تركتك فهذا أهله وعشيرته يشيعونه فإذا وضع في القبر خلاص كل بقى هيرجع الكل هيرجع للدنيا اللي انت كنت بتجمعها ليهم مش ليك اللهم إلا إذا كانت الدنيا دي انت خلاص خليت لنفسك عمل صالح التاني يقول أنا معك خذ مني ما شئت ودع ما شئت فلوسك أموالك خد اللي أنت عايزه بس صدقني أنت لو مت النهاردة والله لو ثروتك ملايين الملايين مش هترجعك للدنيا لحظة واحدة تاني أبدا خلاص كل حاجة انتهت فما عادش ليك إلا الخليل التالت صاحبك التالت ده هو المهم قوي وهو ده اللي هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى وهو ده اللي هينفعنا الاتنين الأوائل خلاص سابونا التالت ده مش هيسيبك علشان كده بنقول النهاردة لازم النهاردة نأكد على المعنى ده انتوا هتقابلوا ربنا بإيه هتقابلوا ربنا من أول ثورة من أول يناير من يناير من 25 يناير لحد النهاردة بكلام وجعجعة على الفاضي بجدال واتهامات على الفاضي ببرامج التوك شو والجرايد وبس لا لا يا جماعة مش هو ده اللي هينفعنا والله ده مش هينفعنا اللي هينفعني ان انا دلوقتي ابدا اشوف انا هقابل ربنا بايه واما الثالث فهو يقول لك انا معك حيث ما حللت حيث ما ارتحلت انا معاك وهذا عمله انت عملك ايه اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى نموذجين نموذج انا شفته بعينيه بعينيه داخل القبر مبسوط فرحان بيضحك النموذج الثاني تشوف في القبر الوش اسود من الفحم نموذجين شفتهم بعينيه النموذج الاول ما شاء الله ساعه الموت يا يا يا على الجمال ده كان بيموت وعمال يقرا قران رايحين نقول له قول لا اله الا الله يقول انا ما نسيتهاش اصلا ده هي على لساني على طول نموذج نقول له طب اشغل نفسك يقول لنا بقول لكم ايه انتوا جايين تعطلوني سيبوني اخلص ورد القران وادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى يطيل ليا في الحياه علشان اختم ختمه قران ده كلامه ده كلامه قبل ما يموت لينا انتوا جايين تعطلوني تخيل واحد قلبه بالقوه والثبات ده ان هو بيموت يقول يا جماعه انتوا جايين تعطلوني ما تعطلونيش عايزين دلوقتي تنفعوني جايين بتحسبوا ان انتوا يعني هتكونوا جنبي لو عايزين بالفعل تثبتوا ان انتوا فعلا عايزين للخير ادعوا ربنا سبحانه وتعالى ان انا يمد ليا في عمري علشان اختم القرآن دي امنية عند الموت ويموت ويموت هيتلو قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ويموت عليها وكان أعظم أمنية له في الوقت ده والله أعظم أمنية له في الوقت ده إن ربنا يمد ليه في عمره بس ليه علشان يختم ختمته بس ده نموذج أنت كده أنا هيبقى حالي كده الله أعلم والنموذج الثاني والله والله رأيته عند موته لا يصنع شيء إلا البكاء على ما فرط عمال يبكي مش قادر يتكلم خلاص حيلة بينه وبين الكلام خلاص الروح بتتنزح بتشد ومع ذلك هو لا يملك إلا أنه عمال يبكي يبكي بس يا ترى الدمعة دي لها الآن وزن لها عند ربنا قدر لا طبعا لا طبعا لأن هي في وقت نزع الروح ما تنفعش وقت الغرغرة ما ينفعش الدمعة دي كانت هتفرق كتير جدا لو كانت في الدنيا علشان كده بقول لكم يا شباب دلوقتي بقى خلينا نفوق شوية لأنفسنا يا شباب احنا عايزين نفوق شوية للقضية الأساسية بتاعتنا قضيتنا اللي احنا هنقابل بها ربنا سبحانه وتعالى ايه أعمالنا اللي احنا هنقابل بها ربنا سبحانه وتعالى الدكتور صفوت كانت دايما قضيته الأساسية في الحياة إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم واحد ما كانش بيفكر انه لما بيموت عمله ينقطع ابدا واحد كان تفكيره ازاي انا لما اموت يفضل العمل شغال طول حياته انزلوا اي قسم من اقسام المستشفى مستشفيات الجامعه عندنا في المنصوره لازم تكون في له بصمه هناك جاب جهاز كلم واحد يشتري مش عارف جهاز كلم واحد مش عارف يجيب ايه كلم واحد يجيب ايه وعلاقات ويجيب ويعمل ما شاء الله ما ماتش غير لما اتم ما شاء الله صرح كبير جدا للايتام ما شاء الله صرح جبار جدا للايتام ما شاء الله لا قوه الا بالله وضع بصمه احنا كنا خدنا سبحان الله كنا بندور على حته ارض عايزين نعمل مستشفى خيري عندنا في الجمعيه ما شاء الله طلع عمره وهو راجع كلم لنا بعض اهل الخير ادانا قطعه ارض معديه ل 12 13 مليون جنيه قطعه ارض بس اداها للجمعيه ما شاء الله لا قوه الا بالله كان دايما في مرضه الأخير ده عمال يقول لنا ليا ويقول لكل الناس اللي معايا في الجمعية يلا بقى عايزين نشد حيلنا شوية عايزين نبني المستشفى عايز أقابل ربنا سبحانه وتعالى والمستشفى دي في ميزاني هو ده التفكير هو ده التفكير الصح احنا هنقابل ربنا بإيه هنقابل ربنا بإيه هنقابل ربنا وواحد بيشتكي من عادة سرية هنقابل ربنا واخت متعلقة مش عارف بمين وبتكلم مين وبتسوي مين هنقابل ربنا كل يوم بعشرات الساعات قدام النت هنقابل ربنا بايه القضية يا جماعة قضية عمل القضية قضية عمل واحنا في الدنيا ربنا مش هيكرمنا ابدا الا باعمالنا والله احبابي احنا في الدنيا محتاجين قوي ان ربنا يرحمنا محتاجين ان احنا نشعر برحمة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وده مش هيكون الا بالعمل يا جماعة احنا في الدنيا محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا العذاب بسبب ذنوبنا ومعاصينا عايزين ربنا يرفع عنا العذاب اللي ممكن ينزل علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا بسبب بعدنا عن ربنا بسبب تقصيرنا وده لن يكون ابدا الا بعملنا برضه الا بعملنا يا جماعة ساعة صدق واحدة هنكون فيها مع ربنا سبحانه وتعالى الدنيا تتغير حتى لو وقعنا في مشكلات وقعنا في ازمات صدقوني عملنا اللي هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هيكون سبب من الأسباب اللي ربنا بيها يرفع عنا الكرب ويرفع عنا البلاء أنا النهاردة بتعجب جدا أخت ابنها واقع في مرض شديد جدا جدا جدا وخلاص انقطعت السبل وانقطعت الأسباب ومش عارفة تعمل إيه انت ليه تركت كل الأبواب كل الأبواب ودكتور ومستشفى ومركز ومصحة و... ليه تركت كل الأبواب ونسيتي باب ربنا سبحانه وتعالى عايز ربنا يكشف عن ابنك هذا الكرب انت ليه غفلت تماما عن عن العمل الصالح وانت عارفة يقينا ان عملك الصالح ده هو اللي ربنا يكشف بيه عنك البلاء اخت تانية زوجها ظلمها وسمها سوء العذاب وسبحان الله هي هي عبارة عن نعل في رجليه علشان ترضيه ومع ذلك بيهنها ويشتمها ويسيء اليها انت ليه غفلت عن باب ربنا سبحانه وتعالى انه يرفع عنك المشكلة دي وواحد تاني واقع في كرب وواقع في مشكلة وواقع في أزمة انت ليه غفلت عن حل المشكلة دي الحل الأساسي الحل لأي مشكلة يا جماعة عملنا الصالح حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى والله احنا لو حلنا مع ربنا كويس ان شاء الله كل ده هيزول كل ده هيزول يا ريت يا جماعة ناخد بالنا من اللفتة المهمة دي قال الله سبحانه وتعالى في شان النبي يونس لما أضاقت به الهموم من كل مكان وأظلمت عليه الدنيا من كل مكان وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات عيشوا معايا في الآية فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت ظلمة البحر وظلمة الليل يعني ربنا بيقول لك خد بالك ده في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ولكن خد بالك ان ممكن برضو انت تكون واقع في نفس الكرب حواليك ظلمة ديون ظلمة مرض وظلمة فقر يا شاء الله يعني مش مشاكل حواليك من كل مكان واقع فعلا في كرب انت فين وعملك الصالح انت فين وعملك الصالح فين عملك الصالح فين اللي يكون سبب ان انت يعني خلي ربنا يرضى عنك ويكشف عنك بقى اللي انت فيه كروبات الدنيا يا جماعة لن تحل ابدا الا بعمل صالح وكروبات الاخرة لن تحل الا بعمل صالح زي ما يونس عليه الصلاة والسلام نزل في باطن الحوت وخلاص خلاص اوشك على الهلاك هيموت هيموت مفيش سبيل للنجاة مفيش سبيل للنجاة ولكن يا جماعة جه هنا عمل صالح قديم رصيد له عند ربنا سبحانه وتعالى غير كل حاجة كل حاجة اتغيرت قال الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ربنا استجاب له وكشف عنه الهم وكشف عنه الكربة وكشف عنه هذه الظلمات بإيه؟ السر ربنا ذكره لنا في أواخر في سورة الصفات قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الكربات اللي انت واقع فيها اللي هي شبيهة للكربات اللي وقع فيها نبي الله يونس مش هيرفعها ربنا عنك إلا لما يكون عندك نفس السر اللي هيفتح لك هذه الأزمات ويرفع عنك هذه الكربات إيه السر فلولا أنه كان من المسبحين أنا عارف أن أنتوا حافظين الآية ولكن مين عارف معناها هذا النبي الصالح وهذا الرجل الصالح كان له عمل صالح كان له رصيد عند الله كان هدفه الأسمى والأعلى في الدنيا أن يكون له رصيد عند ربنا عنده عمل كان دايما بيفكر لو وقع في كرب من كربات الدنيا هيجري على هذا العمل الصالح ولو وقع في كرب من كربات الآخرة هيجري برضه على العمل الصالح هذا فهم الأنبياء ان العمل الصالح هو السبيل هو السبيل هو الزاد اللي هنقابل به ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال فلولا أنه كان من المسبحين قال ابن عباس رضي الله عنهما كان من المصلين وقال قتادة كان كثير الصلاة في الرخاء كان له عمل صالح كان له زاد كان له رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى فلما وقع في الكرب ربنا نجاه وقال مجاهد كان من العابدين الراجل ده كان عابد كان له عمل صالح دي قضيته في الحياة قضيته في الحياة ان يكون له عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ليه علشان لما يقع في الكرب ده ربنا سبحانه وتعالى ينجيه انت احنا هنقابل ربنا بايه انا النهاردة لو, وقع ولو وقعت في كرب هرفع ايدي واقول يا رب اسألك بما صنعت قبل ذلك طب انا صنعت قبل ذلك ايه انا صنعت انتوا ايه قضيتكم في الحياة لازم تكون القضية الاساسية ليك في حياتك وفي حياتك انك تعملي ويكون لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى قال مجاهد كان من العابدين وقال أبو العالية كان له عمل صالح فيما مضى وقال سعيد بن جبير قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال الحسن كان كثير التسبيح في الرخاء فنجاه الله سبحانه علشان كده يا جماعة افهموا الأثر ده واحفظوه عن ظهر قلب انا عايز النهاردة درس النهاردة كله يخلص بالاثر ده عايزك تخرج من الاثر من الحلقة دي كلها بالاثر ده بس قال الضحاك بن قيس عليكم بطاعة الله في الرخاء حتى ينجيكم بطاعة حتى ينجيكم بطاعتكم في في الضراء انا عايز النهاردة في وقت الرخاء لا في بلاء ولا في أزمات ولا في مشكلات أنا يكون عندي رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى ليا رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى ليا عمل صالح أقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى علشان لما اتحط في قبري واتسال عملك ايه اقول انا عملت علشان لما اقف بين ايدين ربنا ويقول لي عملت ايه اقول انا عملت يا جماعه فوقوا ان قضيه العمر قضيه عمل قضيه الحياه قضيه عمل وهيفضل العمل معاك من من اول حياتك لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى ولن تدخل الجنه الا بعمل هذا ما قاله الله أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون طب واللي ما عندوش عمل مش هيخش إلا برحمة الله سبحانه وتعالى إلا إذا تغمده الله عز وجل برحمته أورثتموها بما كنتم تعملون طب إحنا قضيتنا إيه في الحياة قال الضحاك بن قيس عليك بطاعة الله في الرخاء خلي دايما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل بنقابل بيه ربنا انت ربنا فتح ليك في القيام دوم عليه انت ربنا فتح ليك في الدعوة دوم, دوم عليها وانت ربنا فتح ليك في قراءة قراءة القرآن دوم عليها وانت ربنا فتح ليك معاك سند وإجازة قرآن دوم عليه انت بقى ربنا ابتلاك بزوج خلي ده عملك في الدنيا زوج بيبهدلك وبيسومك سوء العذاب خلاص اصبري لله لله هو ده عملك اللي تقابلي به ربنا سبحانه وتعالى انت ربنا ابتلاك بمرض خلاص ده العمل اللي هتقابل به ربنا اصبر اصبر على المرض اصبر على المرض هو ده المعنى اللي انا عايز اوصل له هو ده المعنى اللي انا عايز اوصل له كل واحد مننا يكون له قضيه قضيه عمل قضية هو حاططها قدامه والعمل ده مش بمجرد ما موت العمل يتوقف لا أعلى من كده خلي ليك بصمة دايما حتى لو مت الأمر مكتوب ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم أي ما خلفوا من أعمال صالحة والقول الثاني لأقوال أهل التفسير أي ما سنوا في هذه الحياة من سنن حسنة احنا عايزين يكون ده تفكيرنا عايزين يكون ده تفكيرنا أنا ما رأيت ساعة أيسر من ساعة هذا الرجل الصالح وما رأيت أيسر من دفنة من دفنة هذا الرجل الصالح سبحان الله أكبر شوارع المنصورة النهاردة كان متقفل تماما زحام بسبب السيارات الكتيرة وما شاء الله المدافن كانت بعيدة ومع ذلك يسر ولين وسهولة ما شاء الله لا قوه الا بالله وكل حاجة خلصت سريعا ما شاء الله ما شاء الله له عمل صالح يا جماعة كانت قضيته في الدنيا ان يكون له عمل صالح يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى انت دي قضيتك انت ليه دي قضيتك قال الضحاك بن قيس وخد بالك انت واحد من الاثنين دول اصل دول مثلين ما لهمش ثالث قال الضحاك بن قيس عليكم بطاعة الله في الرخاء حتى يعرفكم ربكم في الشدة وكونوا كما قال الله عز وجل في شأن يونس فإنه لما ألقي في البحر خد بالك إن الاثنين هيترموا في البحر فإن يونس لما ألقي في البحر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله له فاستجبنا له قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ولا تكون هذا الآخر مين التاني ده لما ألقى في البحر ده فرعون لما ألقى في البحر قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا ما ينفعش ربنا قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية مش لازم تترمى في البحر المسألة مش مسألة بحر ما نفهم بقى المسألة مسألة شدة وضنك وكرب انت هتقع فيه لو ليك زمان رصيد تقابل بيه ربنا صدقني هيرفع عنك الكرب صدقني هيرفع عنك الأزمة روى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق يزيد الرقاشي عن أنس ورواه أيضا ابن جرير ولكن من طريق آخر من طريق أبي هريرة وقال الحافظ ابن كثير يقوي أحدهما الآخر يعني الإسنادين يقوي أحدهما الآخر من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يونس النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا له وهو في باطن الحوت أن يدعو بهذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة تحف حول العرش دعوته طلعت تلف حوالين العرش فقالت الملائكة أي ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة الصوت ده احنا عارفينه الصوت ده صوت فيه انكسار ضعيف الصوت ده احنا عارفينه يا رب ولكن في بلاد غريبة احنا عارفين الصوت ده في مكان معين المكان ده بقى متغير صوت ضعيف معروف احنا عارفين الصوت ده من بلاد بعيدة غريبة فقال الله سبحانه وتعالى أوما تعرفون من هذا قالوا يا رب ومن هو قال هذا عبدي يونس قالوا يا رب هذا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة يا احنا كده كده لما بنقع في كرب ومشكلة لان قضية حياتنا كلها قضية عمل لما بقع في مشكلة ارفع ايديا اقول يا رب يا رب يا رب الملائكة بتقول ده ربنا تقول يا رب صوت ضعيف معروف تقول يا رب صوت الصوت ده احنا عارفينه تقول يا رب هذا الصوت لم يزل يرفع منه عمل صالح ودعوة مستجابة احنا كده دي حال أناس ده حال أناس كانوا عايشين بالمعنى ده لازم يكون له عمل صالح علشان لما يقابل ربنا يقابل ربنا يقول له أنا عملت واحد كان بيفكر ازاي يخرج من الحياة وعمله لا يتوقف العمل دايما مستمر نكتب ما قدموا وآثارهم كل حاجة مكتوبة كل حاجة مكتوبة سبحان الله يا ربي صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال الله أوما تعلمون من هذا قالوا يا رب ومن هذا قال هذا عبدي يونس قالوا يا رب عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قال بلى قالوا يا رب قالوا يا رب أولا ترحم أولا ترحم عبدك يونس بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء افهموا القضية القضية قضية عمل المسألة مسألة عمل مسألة مش مسألة كلام كتير إن يكون لك عمل يا رب أولا ترحم عبدك يونس بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء قال بلى فأمر الحوت, الحوت أن يطرحها يا سلام على المعنى ده يا سلام إن أنا تكون قضيتي في الحياة قضية عمل إن أنا خلاص شايف إن أنا أجيد هذا العمل خلاص تخصص يا أخي احترف في العمل ده خلي لك عمل صالح بتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وإن استطعت ألا يعلم أحد هذا العمل خلاص توكل على الله وخد بالك كل واحد مننا له عمل بيخش بيه الجنة كل واحد مننا له عمل بيخش بيه الجنة والعمل ده بيكون تقيل جدا على النفس انتوا تظنوا ان مكابدة الليل في القيام امر سهل تظنوا ان الانسان اللي ربنا وسع عليه في المال ان مكابدة البذل شيء سهل تظن ان الانسان اللي بيدعو الى الله وكل يوم في بلد وكل يوم في ط... على طريق شكل وكل يوم في محافظة شكل تظن ان ده شيء سهل وبخاصة على أهله اللي هم متبهدلين معاه بسبب ان هو في كل يوم في مكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى تظن أن ده شيء سهل وانت لما تكوني في بيت عيلة وأهل زوجك تعبينك وانت بتتحملي لله تظن أن ده شيء سهل لا شيء صعب ولكن عند ربنا عالي قوي وهتشوفيه بعد كده صدقيني هتشوفيه بعد كده فيكي وفي أولادك لا لا لا هتشوفيه لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى وهتشوفي عظيم قدر هذا العمل عند الله يا شباب خلي قضيتكم في الحياة قضية عمل يا جماعة الصحابة رضوان الله عليهم كانت دي قضيتهم الأساسية علشان كده كان كل واحد منهم بيفكر إزاي يخرج من الحياة وهو عنده عمل يقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى وما شاء الله كل واحد منهم لم يخرج إلا وقد وضع بصمة البصمة دي إلى الآن موجودة سبحان الله لو نظرنا للآية ونكتب ما قدموا وآثارهم خلاص الأثر ده لما تكون ماشي على أرض رملية وانت ماشي خلاص انت وضعت أثر وضعت أثر سبحان الله الأثر ده اللي بيجي من بعدك بيشوف الأثر ده حاول دايما ان يكون لك الأثر ده خلي دايما الآية دي نصب عينيك نصب عينيك ونكتب ما قدموا وآثارهم ربنا سبحانه وتعالى هيكتب كل شيء كل شيء هيتكتب وكل شيء هيتدون كما قال سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كل حاجة انت عملتها اتكتبت كل حاجة انت عملتها اتسجلت خلاص فحاول بقى ان شاء الله ان صحيفة العمل اللي هتقابل بها ربنا يكون فيها الرصيد اللي ممكن تقابل به ربنا قضيتك في الحياة قضية العمل يا شباب ربنا سبحانه وتعالى يقول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ورسلنا لديهم يكتبون وهو ده عنوان درسنا النهاردة يا ترى هم كتبوا ايه علينا كتبوا ايه علينا يا بنات يا بنات بنات ثانوي وبنات جامعة اللي بدأوا ياخدوا طريق صعب قوي وبعيد عن ربنا ليه كل حاجة هتتكتب صدقيني كل خطوة مع ولد في الجامعة هتتكتب كل خطوة مع ولد على الكورنيش بتتكتب يا أولاد يا شباب اللي قاعدين على النت وعمالين يكتبوا صدقني كل ضغطة على الكيبورد بتتكتب كل حاجة بتتسجل كل حاجة بتتسجل ليه خليت قضية عملك النهاردة قضية عمل تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى وفي وقت الأزمة تقول يا رب لا مفيش خلاص ما عادش ينفع الكلام ده ما عادش ينفع يا شباب كل حاجة بتتكتب وكل حاجة بتتسجل علشان كده انا بقول انا محتاج ان الصحيفة لما امسكها كده قدام ربنا سبحانه وتعالى كل ابقى فرحان فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه انا كنت موقن ان انا هقابل ربنا وانا عارف ان مش هينجيني وانا واقف بين ايدين ربنا الا العمل إلا العمل فكنت بجتهد في الأعمال فكنت بجتهد في العمل الصالح شلت على اكتافي في الدنيا قضية العمل قضية العمل فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية اسمع اللي جاية دي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية باللي انت عملته في الدنيا باللي انت عملته في الدنيا الشاب النهاردة اللي بيقول لي انا مش قادر اتخلص من علاقة محرمة مع بنت كل حاجة بتتكتب كل حاجة بتتسجل وهتقف بين ايدين ربنا هتقول له ايه هتقول له ايه كل ساعة ضاعت على النت في الحرام هتقول له ايه كل ساعة في الشات مع بنت اجنبية عنك هتقول له ايه هتقول له ايه وكل حاجة مكتوبة واخطر شيء انك هتقف بين ايديه ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ايوه انا مشفق لان انا ما شلتش قضية من اعظم قضايا في الدنيا ما شلتش قضية ان انا فين العمل فين العمل فين قيام الليل فين قراءة القرآن آخر مرة ختمنا فيها القرآن إمتى آخر مرة اتحركنا لدين ربنا إمتى آخر مرة اشتريت اسطوانات ومطويات وكتيبات ونزلت وزعت دعوة للناس إمتى إمتى يا جماعة فين أعمالنا الصالحة فين أعمالنا الصالحة فين الشباب النهاردة اللي هيقف بين إيدين ربنا يوم القيامة ويقول يا رب أنا علشان كسبت علاقة محرمة فين الأخت النهاردة اللي أعجبت بشاب صالح دين تقول يا رب أنا ليك تركت هذه العلاقة المحرمة وفين الأخ اللي, اللي ياما أسرف على نفسه هيقول يا رب أنا في المكان ده كنت بقعد أنا وهي وبأعصيك أنا بعصيك يا رب واجهتك بالمعصية أنا النهاردة في نفس المكان بس بطيعك يا رب أنا بقرأ قرآن فين الشباب اللي هيقولوا لربنا يا رب إحنا في الخلوات عصيناك وفي نفس الأماكن يا رب هنطيعك فين الشباب اللي في وقت الخلوة تجرأوا على الله وهيرجعوا يقولوا يا رب خلاص خلاص يا رب كل حاجة انتهت انا النهاردة بين ايديك في نفس المكان اللي عصيتك فيه انا هتوب يا رب الأوضة بتاعتي دي يا ما عصيتك فيها الأوضة دي النهاردة هتبقى عابد واحد عابد هتبقى واحد عابد واحد طاعة واحد عبادة واحد قرب أتقرب بها إليك يا رب يا رب الأثار اللي اتكتبت علي أثار أقدامي اللي ياما مشيتها زمان في الحرام النهاردة هتبقى في الحلال يا رب صوابعي اللي اتحركت هذه الأثار اللي ياما اتحركت يا رب من النهاردة مش هتكون إلا في الحلال يا رب يا رب وترى ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة عملهم في الدنيا بقى قدامهم قال صلى الله عليه وسلم ده حال واحد أهو ووجدوا ما عملوا حاضرة واحد زمان عاش حياته على القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة في صورة رجل شاحب فيقول له من أنت قل أنا ألا تعرفني أنا صاحبك القرآن ووجدوا ما عملوا حاضرة والتاني المواقع الإباحية قدام عينيه إيه ده أنا صاحبك ووجدوا ما عملوا حاضرة علاقة محرمة ووجدوا ما عملوا حاضرة رفقة سوء ووجدوا ما عملوا حاضرة تقصير في الصلاة ووجدوا ما عملوا حاضرة جرأة على الله ووجدوا ما عمل وعملوا حاضرة كل حاجة تبقى قدامك هتعمل ايه هتعمل ايه افهم بقى صح القضية قضية عمل القضية قضية عمل هتقابل ربنا بعملك هتعمل ايه ساعتها هتعمل ايه ساعتها ما هو كل اثر اتكتب حركة صابع اتكتبت خطوة رجل اتكتبت نظرة اتكتبت كلمة اتكتبت كل ده اتكتب كل ده اتكتب فوق بقى فوق بقى هتقف بين ايدين ربنا وكل حاجة هتتكتب قال الله سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم عملك أنت قضيتك حاجة من اتنين أنت حاجة من اتنين إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أنا بدونها بكتبها احصيها عليكم فمن وجد خيرا واحد شال ان القضية قضية عمل من النهاردة خلاص انا معايا خلاص عمل هتخصص فيه ده بابي ده باب اللي هقابل بيه ربنا قضية النهاردة بقت قضية عمل قضية النهاردة قضية عمل هصلح علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى صلح علاقتك مع زوجتك يا أخي حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك وخلاص أوشكته على الطلاق مش هتسيبها ارميها بقى تفضل رميها كده لحد ما تتبرى ليك من كل شيء تكتب لك كل حاجة يا أخي والله الامضة اللي هي اتظلمت علشان تمضيها وتكتب كده خلاص انا متنازله له عن كل شيء طلاق على الابراء صدقني لا عفش هينفعك ولا مال هينفعك والامضة دي لها يعني هتقف قدام قدام ربنا سبحانه وتعالى والورقه هتبقى بين ايديك وهي هتقول يا رب ساله قول له ليه ظلمني لحد ما خلاني مضيت على الابراء ظلمني واضطهدني وضربني وشتمني و... و... وبعد كده خلاص خرجني من الزواج ولا مفيش اي حاجه خد العفش وخد ال... خد كل حاجه هتقف بين ايدين ربنا هتقف بين ايدين ربنا وانت النهارده اللي شغال في شركه وشغال في مصنع وشغال في مكان حكومي عايزين حاجات ماشي عايز حاجات بكام ب 1000 جنيه روح بسرعه الراجل هات الحاجات ب 1000 جنيه وقول له يطلع استماره ب 2000 جنيه 2000 جنيه يطلع الفاتوره ب 2000 جنيه والله العظيم هتلاقي الفاتوره قدام قدام ربنا يوم القيامه بين ايديك هتقول ربنا ايه هتقول لربنا ايه ونكتب ما قدموا واثرهم ايه بتظن ان ربنا مش سامع بتظن ان ربنا مش شايف بتظن ان ربنا لا يعلم غلطان غلطان وهذا معناه الله عز وجل بقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم لا يا حبيبي ربنا سمعك ومطلع عليك عملك إيه خد بالك عملك إيه خد بالك كل حاجة متسجلة ومتدونة بلى ورسلنا لديهم يكتبون كل حاجة متدونة متسجلة علشان كده بقول وإحنا خلاص بنشطف في الحلقة في آخر الحلقة خلي ليك بصمة خلي ليك بصمة عمل صالح ما تنظرش أبدا للعمل إنك تعمل عمل بعد كده تموت لا لا لا لا لا ده مش فكر ابدا مش فكر اصحاب النبي محمد ولا فكر امه محمد ولكن الفكر انك تحط ليك بصمه تحط ليك اثر وان مت يفضل الاثر ده موجود ما شاء الله انا النهارده سبحان الله كنت لسه بقول لهم وانا بذكرهم قلت لهم يا جماعه احنا عايشين دلوقتي في مدينه المدينه دي فيها شوارع وفيها طرق والمدينه دي فيها عمارات وكل عماره فيها شقق وبيوت كل بيت فيه شقق وكل شقة فيها سكان يا إما ما شاء الله مبسوطين وفرحانين بالحياة بتاعتهم يا إما تعساء أشقياء قلت لهم يا جماعة إحنا النهاردة حابب لابد مدينة دي وهنطلع على مدينة تانية المدينة دي برضو فيها شوارع زي الشوارع دي وفيها بيوت زي البيوت دي وكل بيت فيه شقق زي الشقق دي وكل بيت فيه ناس ساكنة جوه ناس أشقياء تعساء وناس ما شاء الله قبورهم جنة هي دي المدينة اللي احنا دايما هننتقل لها انا في الدنيا لو هسيب بيت لبيت تاني ببقى مهتم قوي ان البيت ده يكون صالح ان انا اعيش فيه بيت على الطوب الاحمر هغفق وبعد كده ادهن بعد كده احط العفش عمري ما شفت واحد عايش في بيت هيطلع لبيت تاني بيت ملهوش سقف ولا له جدران ولا بيت ما يهتمش بيه لا مش هيسيب الشقة دي غير لما يكون أهل الشقة دي إن تكون صالحة للحياة أنت أهلت قبرك أهلت المكان اللي أنت هتسكنه ما إحنا هنخرج هنخرج هنخرج هنخرج أنا يقيني إن الدكتور صفوت ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة الراجل ده أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد ولا أشهد له لا بجنة ولا بنار مش بتاعتنا ولكن أنا أشهد له بذلك إن كان هدفه في الحياة الشقة التانية اللي هيطلع يعيش فيها البيت التاني اللي هيطلع يعيش فيه المدينة اللي هيسكنها مش مدينة الحياة ده مدينة القبور بيته اللي هيخشه الشقة اللي هيقعد فيها الشقة اللي كلها متر في متر ونص الشقة اللي هيقعد فيها لوحده ما هو خلاص ما عادش أهل سابوه ورجعوا هيقعد لوحده كان بيهتم جدا انه يعمر المكان ده انتوا عمرتوا الاماكن دي حد كبير على الموت حد مش هيموت كلنا خلاص كلنا خلاص هننتقل للمكان ده دكتور صفوت ده احد الناس اللي عاشوا معانا عندنا في المنصورة في نفس المسجد اللي كنا فيه كل الناس بتشهد له بهذا الكلام انه عمر بيته قبل ما يروحوا عمر بيته قبل ما يروح يا جماعة افهموا الحياة صح افهموا الحياة صح الحياة بتدي وبتاخد ولكن صدقني التعامل الصحيح في الحياة هو العمل انت عملك ايه ويا ترى البيت اللي انت عايش فيه دلوقتي انت هتسيبه كده كده صح طب انت عمرت البيت التاني عمره بعمل صالح ارجع اقول الصحابة رضوان الله عليهم كان تفكيرهم عالي قوي تفكيره ازاي يعمر البيت ده قبل ما يخشه كان تفكيره انه ازاي يعمر البيت ده قبل ما يخشه كان بيعمر البيت ده بعمله الصالح نسأل يا ابن مسعود انت عمرت بيتك بايه البيت التاني في مدينة القبور عمرت بيتك بايه يقول عمرت بيتي ان انا سبت بصمة سبت اثار سبت اثار اثر في الحياة ان انا كنت اقعد مع النبي اتعلم القرآن واعلم الناس القرآن وانا اتحدى اي انسان النهاردة بيحفظ قرآن او خد سند في القرآن ما يرجعش على طول كده السند يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان سند القرآن لحد ما يوصل لابن مسعود لحد ما يوصل لابن مسعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب أي سند لازم توصل للأربعة دول سبحان الله مفيش حد بيتعلم النهاردة القرآن أو بيحفظ قرآن إلا وهو أثر من أثار ابن مسعود رضي الله عنه قال أنا دوري في الحياة أثري في الحياة أنا راجل هتخصص في القرآن أتعلم القرآن كويس من النبي صلى الله عليه وسلم خدت من النبي 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم ولو أعرف إن في حد في الدنيا حد في الدنيا آآ آآ عنده علم أكتر مني في القرآن أنا هطلع آآ أروح أخد منه العلم ده علشان أعلمه الناس ده خلاص ضاع بصمة هو وضع بصمة كده إنه خد هنا أنت بصمتك إيه وأنت وأنت يا هناك هناك عثمان أنت بصمتك إيه في الحياة بصمتك ايه في الحياة ايه الاثر اللي انت سبت الدنيا عليه قال الاثر انت عمرك في حياتك ما هتمسك المصحف غير لو ده ما يرجع لي انا لان ده اثر من اثار اعمالي انا انا عملت كده انا وضعت اثر في الحياة وضعت بصمة في الحياة واحنا بنطوف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم احد الشباب يقول لي عارف اللي هناك ده ايه قلت لهم ايه قالوا لي ده دي بئر روما اللي كان عثمان اشتراها بئر لحد الان موجودة ما شاء الله ما شاء الله ايه ده ده مكانها هو بيقول عثمان انا وضعت بصمة في الحياة بصمتك ايه يا عثمان قال ان المصحف اللي في ايدك ده انا اللي انا اللي جمعته انا اللي جمعته فما حدش يقرا اي ايه من القران الا في ميزاني انا في ميزاني انا وانت يا ابو بكر ابو بكر انا انفقت مالي كله على النبي صلى الله عليه وسلم دي بصمتي في الحياة دي بصمتي في الحياة انفقت 40000 على شراء المعذبين كلهم اعتقتهم لله وبعد كده أنا اللي ثبت الصحابة أنا اللي أقمت للإسلام دولة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللي ربطت على قلوب الصحابة بعد ربط الله عز وجل على قلوبهم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللي وقفت قدام المرتدين أنا اللي أسست دولة الإسلام الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانت يا خالد خالد يقول لنا أنا بصمتي في الحياة سيفي سيفي اسأل أهل فارس واسأل أهل الروم واسأل المرتدين أنا اللي وضعت الأثر ده أنا اللي أذليت مسيلمة الكذاب أنا اللي أذليت ملوك كسرى أنا اللي أذليت ملوك, ملوك الروم وملوك فارس أنا اللي أذليتهم بالسيف ده إيه عايز تعرف أثري اسأل النبي عني يا رسول الله طب وخالد إيه بصمته في الحياة هل خالد سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على المشركين ما شاء الله لكتب وانت يا معاذ وانت يا معاذ ايه بصمتك في الحياة بصمتي في الحياة انا لازمت النبي اتعلمت العلم وبعد كده انطلقت لليمن وبعد كده أهل اليمن بعد ما كانت دار آه، أهل كتاب حاولتها كلها بقوا أهل إسلام وجوب للنبي عايز تسأل النبي عن بصمتي اسمع للنبي يا رسول الله إيه بصمة معاذ في الإسلام النبي يقول لنا أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ خلاص علم الحلال والحرام جالنا من طريق معاذ رضي الله عنه دي بصمته في الحياة دي كانت بصمته في الحياة وانت يا مصعب مصعب ايه بصمتك في الحياة انا كان هدفي في الدنيا قضية العمل وكنت دايما ابحث عن عمل لما اموت يفضل هذا العمل مستمر عملت ايه يا مصعب يقول لك انا سفير الدولة الاول للمدينة رحت المدينة سبت المال والله سبت والدتي وسبت المال وسبت الجاه في مكة ورحت رحت رحت المدينة فقير لا أملك شيء عارف أنا يوم ما مت كان إيه اللي حصل كانوا عايزين يغطوني بوردة لو غطوا رجليا رأسي تنكشف وإذا غطوا رأسي رجليا تنكشف علشان الإسلام طب يا معاذ أنت كانت بصمتك إيه قال لك بصمتي بصمتي ان انا دخلت المدينه كلها في دين الله يكفي ان انا يكون في ميزان حسناتي واحد زي سعد بن معاذ سيد الانصار وسيد بن حضير الاثنين دول دخلوا في الاسلام ب- بسببي انا اللي اسست ده بدوله الاسلام في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه علشان بعد كده النبي لما يجي المدينه يلاقي ان كل حاجه قد جهزت له صلى الله عليه وسلم ياه كل واحد منهم كان له تفكير وانت يا ابا هريره ايه بصمتك ايه عملك في الحياه قال انا عملي عملي ان انا اتخصصت في علم الحديث هي دي بصمتي في الحياة انا عايز لما اموت لما اموت يفضل العمل مستمر لان انا قضيتي في الق... في الحياة قضية عمل قضية عمل انا عارف يقينا ان انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى وهيسألني عن عملي فكنت بدور على العمل لما اموت افضل طول حياتي طول حياتي العمل ده معايا ولما اموت برضو الحسنات شغالة الحسنات شغالة انا عايز اسيب في الحياة اثر انت فكرت التفكير ده قبل كده فكرت التفكير ده قبل كده انك تخرج من الحياة وانت ليك بصمة في الحياة ياه ياه عملت ايه يا ابا هريرة قال اسأل كده ما بين بم- منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته المكان ده انا كان بيغمى عليا فيه المكان ده انا كان بيغمى عليا فيه وده مش عشان انا تعبان لا ده علشان انا جعان طب وانت جوعت نفسك ليه يا ابو هريرة يقول لك علشان انا عايز يكون ليا قضية عايز يكون ليا عمل أقابل بيه ربنا شدة الجوع علشان أفضل من لازم النبي أربع سنوات هجمع كل الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها عايز أبقى راوي الإسلام الأول عايز النهاردة أنت وأنت قاعد دلوقتي قد- في القناة بتدي للناس درس ما تعديش حديث إلا وتقول قال أبو هريرة قال رسول الله وانت على المنبر ما تقولش الا قال ابو هريره قال رسول الله انا كنت محدث الاسلام وضعت بصمه ده تفكيرنا الان في الحياه احبابي ده تفكيرك الان في الحياه حط بصمه ما تخرجش من الحياه انت الا وليك بصمه الا وليك اثر وصدقني مش هيكون ليك اثر او تكون ليك بصمه الا لما اذا جعلت قضيه حياتك هي قضيه العمل قضية العمل وده مش هي... واللي هيساعدك على كده اكتر انك تعرف انك لما تقف بين ايدين ربنا مش هينجيك الا العمل بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى لانك هتسأل عن العمل هيسألك عن العمل علشان كده بقول لكم إيه إيه، ده- دول كانوا الصحابة وبيننا ناس عاشوا وسطنا قد برضو قضيتهم في الحياة قضية عمل قضيتهم في الحياة قضية عمل ما شاء الله كو- لسه قبل ما اجي اخت ربنا يا رب يبارك فيها يا رب يحفظها كانت بتكلمني في التليفون كبيرة في السن إيه، يعني هي بالظبط كده شايلة جوزها في- جوه عينيها ومع ذلك هو ظالمها ومع ذلك هو مبهدلها اخر بهدلة وبيظلمها ومبهدلها النهاردة ليلة دخلته على واحدة تانية على واحدة تانية ومع ذلك هي صابرة أهلها بيقولوا لا تعالي عندنا ومش عارف تقول لا مش هخرج من بيتي وعمال اسالني هو انا عملت ابقى ظلمته طب اعمل ايه عشان ارضيه ايه ده ايه التفكير ده ايه التفكير ده ما هو ده تفكير واحده بتفكر ازاي ان زوجها رغم انه بيظلمها يكون هو سبيلها للجنه انا عايز كده عايز تفكيرنا في الحياه ان انا ما اخرجش من الحياه الا ولي اثر والدنا الفاضل الدكتور صفوت ما شاء الله خرج من الحياه وله اثر ايه اثره ايه اثره اثره انه كان راجل عادي جدا دكتور في الجامعة واحد محافظ على صلاته في المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله والدكتور ده ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهم حاجة عنده ايه الاثر اثر انه كان دايما يقول لي انا عايز اعمل صالح هائل جدا لل- للايتام وتم هو الان في قبره مات ولكن سبحان الله ايه إيه الوضع الوضع ان الاثر ظاهر وواضح وبين عداد الحسنات شغال عداد الحسنات شغال وده راجل عادي جدا عادي جدا له شيخ ولا طالب علم ولا داعية إلى الله ولكن راجل عادي كان هدفه الحياة أنه يخرج من الحياة وله أثر أنا عايزك كده تخرج من الحياة وانت ليك أثر والله لو أثرك تجيب لوحة وتعلقها في مسجد كنت في جامعة أسيوط من قيمة كام يوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويعني بدي درس وكنت بتكلم ان لازم نضع بصمة في الحياة لقيت شاب ما شاء الله بعت لي رسالة بيقول لي انا مش عارف اضع بصمة ايه ولكن بصمتي ان انا معايا عشر نقابات لاول عشر بنات ينتقبوا ما شاء الله واحنا خارجين من جامعة اسيوط رحنا درس تاني عشان اقول لكم إيه اجتهدوا في العمل وصدقوني اعمل وانت ما تعرفش ايه ال- الوضع ايه سبحان الله رحت اديت درس اديت درس في بلد او مركز تبع اسيوط الشباب اتصلوا عليا تاني يوم كنت بتكلم عن علاقة الانسان بربنا وعلاقة الانسان بالناس واخلاق الاسلام بعد ما خلصت الندوه ورجعت المنصوره شاب من الشباب بتوع اسيوط بص عليا اشرح احمد اشرح احمد خير قال لي انت اديت الدرس امبارح واحد من النصارى اسلم بسبب الكلمه بتاعتك سيب اثر سيب اثر عايزين كده نخرج من الحياه واحنا لنا اثار إيه؟ شاب التزم على ايديك ما شاء الله لا قوه الا بالله انك تجتهد في العمل الخيري معاك فلوس وربنا من عليك في الفلوس خلي ليك عمل خيري ابني مسجد ابني ملجا ايتام اكتر حاجه عندنا فيها مشكله النهارده اشعه الرنين بالنسبه للمرضى إيه، معاك ملايين ومش عارف تصرفها فين خلاص اعمل مركز للاشعه علشان إيه، الناس اللي معاش فقراء الناس الفقراء اللي معاش فلوس ما شاء الله لا قوه الا بالله روح م- اي دكتور اساله يا دكتور انتوا ايه المس... الاجهزه اللي ناقصاكم في المستشفيات وهات لهم جهاز سيب اثر سيب بصمه في كل حياتك في كل حياتك معكش فلوس ما بتعرفش تدعو الى الله سبحانه وتعالى يا اخي خلي ليك بصمه انك لما تموت الناس تقول كان في هنا واحد مؤدب كان في واحد هنا على خلق طلبه العلم فكروا سيبوكوا بقى من المشاكل اللي بينكم وبين بعض على خلاف في مساله فقهيه فكروا ازاي النهارده تنشروا العلم ده بين الناس مطويه تعملها كتاب تعمله حاجه تصنعها للناس حط بصمه في الحياه قبل ما تخرج منها بصمه انت لما تموت تفضل الحسنات شغاله والجانب الثاني يا شباب يا اللي بتعصوا ربنا احذروا اوعوا تسيبوا بصمه سيئه قبل ما تموتوا احد الشباب عمل موقع والعياذ بالله اباحي وخد ايميلات الناس وكان عمل حاجه كده الكترونيه كده اه، تبعت لهم الرسائل والفيديوهات الجديده في المواقع الاباحيه والصور والكلام ده اه، الشاب ده مات الشاب ده مات وعمل الموقع بباسورد محدش يعرفه الباسورد اتدفن معاه في قبره بعد فترة آه، أمه بت... راحت لشريكه بتبكي بكاء شديد بتقول له يا ابني هو ابني كان بيعمل إيه في الحياة ابني كان بيعمل إيه في الحياة أنا كل يوم أشوف رؤية إن الولد ده اتحط في القبر وبيجي عشرات ومئات من الشباب بيتبولوا على قبره ابني كان بيعمل إيه خلاص الموقع ما زال موجود الباسورد محدش يعرفه والرسائل ما زالت موجودة هو في قبره وعداد السيئات شغال وعداد السيئات شغال آه، اعرف واحد لسه ميت من ايام آه، سبحان الله بيركب الاطباق اللي هي الدش ده على فهقول له خد بالك خد بالك ربنا يحفظك انت بتعلق ل- بتع- بتعمل الدش ده لمين يقول لي للكل الافلام والمسلسلات والاغاني والرقص والمسخره وقله الادب فاقول له خد بالك انت لو مت النهارده هت- خلاص هتتحط في القبر وعداد السيئات شغال وعداد آه، 30 جنيه ولا 40 جنيه ولا 100 جنيه ايه عشان تركب طبق وحداد السيئات بتاعك شغال لا خد بالك الله يحفظك لازم تضع بصمه النهارده حط بصمه عايز اقول النهارده ازاي اضع بصمه هو بيقول لي اسلي دقيقتين فسريعا كده ازاي تضع بصمه عايز تضع بصمه في الحياه شوف احب الاعمال اليك حس ان هو قريب منك انت ما شاء الله حافظ القران خلاص من النهارده لف على المساجد وحفظ الاولاد قران انت مدرس وشغلك كله تدريس خلاص علم الاولاد اعمل لك اه اعمل دروس زي ما انت عايز بس اعمل لجنه او آه، آه، مجموعه للفقراء والمساكين آه، آه، انت النهارده متخصص ما شاء الله في النت والكلام ده روح للشيخ وقول له هعمل لك موقع وان شاء الله باذن الله يعني آه، اتابع الموقع ده بحيث اكبر عدد من الحسنات تكون موجوده تخصص في عمل عايز تتخصص في القران تتخصص في العلم تتخصص في الحديث تتخصص في الجانب الخيري في العمل الخيري تخصص فيه واعمل مؤسسة للعمل الخيري ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك كرم شديد جدا أختم إن شاء الله آه، آه، أحد آه، ما شاء الله الشباب عاملين مشروع اسمه مشروع توبة أمة مجمعين فيه أقوى الدروس للمشايخ والدعاء الموجودين الآن على الساحة الشباب والدعاء المشايخ الكبار آه، ربنا يا رب يحفظهم ويكرمهم وما شاء الله آه، عايزين يعملوا مشروع اسمه توبه امه عملوا اسطوانات ومطويات وحاجات جميله جدا جدا جدا وعايزين ينشروها على الكل فهم قالوا لي آه، ارقام تليفوناتهم فمعلش هم عاملين يقولوا لي اختم فانا هخت- هقول رقم واحد بس ويا ريت ان شاء الله كلنا نجتهد في هذا الامر نشتري اسطوانات ونوزع نشتري مطويات ونوزع آه، آه، الرقم 016 016 3 8 3 اصفار 16 الرقم تاني 016 3 8 3 اصفار 16 0 16 3 8 3 اصفار 16 يا جماعه ما تخرجوش من الحياه الا وليكم بصمه وفي النهايه ادعو لوالدي الكريم آه، الدكتور صفوت اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه ان ربنا يتغمده برحمته اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافيه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له يا رب العالمين اللهم اجعل قبره روضه من روض الجنه ولا تجعله حفرا من حفر النار بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي نفسي اعمل لك حاجة اكيد